بسم الله الرحمن الرحيم احنا في روميا رسالة بولس لأهل روميا المفروض هنبدأ في الإصحاح الثالث بس بشكل عام الجزء الأولاني يا شيخ أحمد اللي هو اليهود والشريعة دي اللي هو آخر مقطع في الإصحاح الثاني هو ده أنت تسمى يهوديا المهم في جزء بيقول إيه من العدد 21 أفأنت إذا الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك الذي تكرز أن لا يسرق أتسرق الذي تقول أن لا يزنى أتزني الكلام ده يعني كان مفروض أشرح في المحاضرة اللي فاتت ده كأن بولس بيدين كل الأنبياء اللي وقعوا في ذنوب ومعاصي والمفروض إن هم معلمي الشريعة وبيعلموا الناس فإذا كان بولس مستكتر على اليهود العادي الناموسي الفريسي اللي يعرف الشريعة والناموس ان هو حافظ احكام الناموس اللي بتقول لا تسرق وهو بيسرق وبيستنكر عليه ده او الشريعة اللي بتقول لا تزني وهو بيزني وبيستنكر عليه ده امال بقى الانبياء اللي هم جم اصلا عشان يعلموا الكلام ده يعني كأن هو كأن بولس بيدين كل الانبياء اللي وقعوا في معاصي وخطايا ضد وصايا الناموس هو في الاخر خالص الفكره كلها ايه بولس بيحاول يمهد لفكره التبرير بالايمان اللي هو هيحكي عنها في العدد رقم 21 من الاصحاح الثالث فهو بدا في الرساله من اول غضب الله معلن من السماء اللي هو واحد 18 عاوز يقول ان الحاله اللي احنا فيها قبل الايمان بالفداء والصلب والتبرير عن طريق الايمان كلنا يهود ووثنيين واقعين تحت غضب الله الوثنيين واقعين تحت غضب الله وان هم بلا عذر علشان امور الله غير المنظوره مدركه بالمصنوعات يعني الخلق او المخلوقات بتدل على الله وهم ما عبدوش الله ولم يمجدوه كاله فربنا أضلهم وغضب عليهم وبقى بيظهر عندهم الفواحش والآثام والشذوذ والكلام ده كله بولس قاعد يحكي عن الحوار ده وبعدين بقى عاوز يدخل على حتة ان مش بس بقى ال... الوثنيين اللي وحشين وفي ضلال وغضب الله معلن عليهم ده كمان على اليهود فبدأ يحكي بقى في الحتة دي المهم بقى في الاخر خالص في العدد 29 بيقول بل اليهودي بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي مدحه ليس من الناس بل من الله هو عاوز يقول اللي هي حتة ان طب ما ممكن الوثني عن طريق ضميره وعن طريق الشريعة الأدبية أو عن طريق الأحكام الوضعية أو أيا كان يبقى احسن من اليهودي اللي نزل عليه الشريعه وهو يعني اليهودي ده فرحان بانه ختن لكن هو ما بيعملش اي حاجه في الناموس مش كده اليهودي اللي بيلتزم بالشريعه وهي ما نزلتش عليه او هو مش مفروض من اتباع الشريعه ده يبقى احسن من اليهودي فعاوز يطلع بالفكره دي ان ايه اي حد يبقى كويس بغض النظر عن الختان والحاجات اللي كده ده يبقى حلو ومقبول وربنا يقبله بس احنا كنا قلنا ان الكاثوليك بيستشهدوا بالفقرتين دول في موضوع خلاص غير المؤمنين ان هو واحد مش مسيحي ده ينال الخلاص وربنا يرضى عنه ويدخل الجنه من غير ما يبقى مسيحي هما بيقولوا الكاثوليك بيقولوا اه ده ينفع بدليل النصوص اللي هي زي اللي بيقول لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم يعني هم يحكموا على نفسهم وبالطبيعة وبالقصد وبالفطرة يعني أو بحسب الضمير يعمل كويس يبقى هو ضميره ناموس لنفسه يعمل بحسبه يبقى ده ده كويس المهم الاصحاح الثالث ده مهم جدا جدا بيبدا فيه بيقول إذا ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ إن هو في نصوص كتيرة قبل دي كان بيقول مثلا آه، اليهودي أولا ثم اليوناني لليهودي أولا ثم اليوناني فهو اشمعنى اليهودي الأول يعني و- هو عاوز يقول اشمعنى اليهودي له فضل على أي حد تاني كثير على كل وجه يعني في حاجات كتير بتميز اليهودي أما أولا ودي بحسب الترجمة يعني المفروض المقصود ان ده اهم شيء بيميز اليهودي عن غيره اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله اقوال الله في اليوناني تالوجيا توثيو يعني هي تترجم فعلا اقوال الله يعني دي ترجمتها الحرفيه لكن في بعض العلماء قالوا طيب هو ايه المقصود باقوال الله في بعض العلماء قالوا المقصود باقوال الله الوصايا او العهود اللي ما بين الله وما بين الشعب فهم استؤمنوا على اقوال الله بمعنى ان ربنا آه، تعهدهم بشيء او في ما بينه وبين الله عهد وميثاق فلازم يكونوا امناء على هذا العهد ويطبقوه ده معنى ال- المسيحيين قالوه في تفاسيرهم عاوز بس آه، اطلع اقتباس انا كنت حاطط فيه مرجع آه، ال- آه، اجنبي كاتب عن الحوار ده في ترجمتها طيب اهو هنا ده المرجع اسمه A Handbook on Paul's Letters to the Romans اللي هو بتاع الاتحاد جمعيات الكتاب المقدس معمول عشان خاطر يساعد الناس في ترجمة الكتاب المقدس من لغتها الأصلية فهو بيقول ال آه، الكلمة دي God trusted his message to the Jews ال- إن ربنا استأمنهم على رسالة قال لك في كذا ترجمة في ترجمة بتقول God gave his message to the Jews to preserve يعني ربنا أعطى رسالته لليهود علشان يحفظوها يحفظوها preserve يعني يحافظوا عليها دي نقطة مهمة جدا لو احنا هنحب نفهم النص على أساس إن ربنا استأمنهم على شيء فهم المفروض يحافظوا عليه هم ما حافظوش عليه بمعنى إنه باظ منهم أو اتحرف ده ده معنى من ضمن المعاني اللي احنا ممكن نفهم على اساسها النص لان النص اللي بعديه بيقول فماذا اذ كان فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء يعني ربنا استأمنهم على شيء وما هماش كانوا قد الامانه يبقى الامانه دي اللي ضيعوها ضيعوها ازاي ده بحسب فهمنا لهي ايه اقوال الله ومعناها ايه استؤمنوا تمام فهو هنا بيقول ان ممكن تترجم ان ربنا اعطى رسالته لليهود علشان to preserve it يعني يحافظوا عليها مش يحفظوها ك آه، يسمعها عن ظهر قلب لا يحافظوا عليها طيب هو هنا بينبه بيقول مهم ان احنا ما نفهمش عبارة إن ربنا أعطاهم رسالته علشان يحافظوا عليها إن ده معناه إن ده كان شيء سري اليهود يخبوه يعني لا مش ده المقصود يحافظوا عليه يعني ما يبصش ما, ي... ما يحصلش فيه تلف أو كده وبعدين هنا بيقول There is some question regarding the exact limitations to be placed on the meaning of this message يعني هو عاوز يقول ربنا استأمنهم على أقوال الله أقوال الله دي بالظبط حدودها عب- إيه، عبارة عن إيه أو أقوال الله دي عبارة عن إيه بالظبط فقال في ترجمة بتترجم أقوال الله the oracles of God oracles دي معناها إيه، اعلانات الهيه oracle معناها حاجه تنبؤ بالغيب اعلانات الهيه فده المقصود في ترجمه بتترجم اقوال الله المف- المقصود باقوال الله الاعلانات الالهيه اللي اعطاها الله لشعب اسرائيل في ترجمه تانية the utterances of God utterances دي معناها آه، تعبيرات ي- يقصد بيها اللي هو فهم ان الكتاب المقدس فيه عنصر الهي وعنصر بشري فهو قصده ب the utterances of God يعني ال- اللي الله قاله حرفيا في الكتاب المقدس بغض النظر عن باقي الكلام ده موحى به لكن مش الفاظ الهيه فاهم ازاي طيب ترجمة تانية God's message God's messages رسائل الله God's message رسالة الله The scriptures of God الكتب المقدسة الإلهية هنا بيقول some take this اللي هو أقوال الله to be a reference to the entire Old Testament إشارة للعهد القديم كله إن أقوال الله دي معناها كل كتب بني إسرائيل أو كل الكتب الإلهية اللي ربنا استأمنهم عليها اللي هي العهد القديم بحسب فهم المسيحي يعني while others limit it يعني في ناس تانيين مش بيقولوا لا ان اقوال الله معناها العهد القديم كله بيحجموها شويه ان يكون معناها special divine revelations اعلانات الهيه خاصه يعني مش كل اقوال الله او مش كل العهد القديم دي فيه اعلانات معينه او اشياء معينه هي اللي مقصود بيها ان هم استؤمنوا على اقوال الله هنا بيقول على سبيل المثال ايه مثال على الاعلانات الالهيه الخاصه دي ان مثلا إيه على جبل سيناء the promises of God إيه الاعلان اسف إيه الاعلان الالهي اللي حصل على جبل سيناء اللي هو الكلام مع موسى وكده او the promises of God in the Old Testament يعني الوعود الالهيه اللي هو يقصد بيها الوعد والعهد مع ابراهيم والوعد والعهد مع موسى عليهم السلام والوعد والعهد مع داوود يعني هو مش يقصد عاوز يقول اقوال الله دي اللي هي المواعيد او العهود والمواثيق اللي كانت ما بين شعب اسرائيل وما بين الله
موسى وابراهيم
وداوود هنا هو في الاخر بيعلق بيقول ايه it would seem best to take it in the large sense of the entire Old Testament يعني الافضل او بحسب السياق او دي الترجمه الاصح ان الاقوال اللي المقصود بيها العهد القديم كله طيب كويس قوي هنا بس انا عاوز اقول شيء معين حته ان هم استؤمنوا على اقوال الله واقوال الله دي تبقى الكتب المقدسه كلها بتاعت العهد القديم لكن هم ما كانوش امناء انا لغايه دلوقتي بحسب ما قرات اميل الى فكره اه هو المقصود بيها العهد القديم بالكامل لكن مش المقصود بيها العهد القديم ككتب المقصود بيها النبوات اللي بيعتقدها بولس عن الخلاص او الوعود والعهود اللي متنطوره في كل العهد القديم فيبقى كده استؤمنوا على اقوال الله المقصود بيها ان اليهود دول ربنا استأمنهم على مواثيق وعهود اللي هو نظام الشعب بتاع بني اسرائيل عليهم حاجات لازم يلتزموا بيها في المقابل الله عز وجل هيحقق لهم حاجات اللي هي البركه والخلاص من اعدائهم والارض اللي هيرثوها الحاجات دي اللي هي خاصه بابراهيم وموسى وداود عليهم السلام فيبقى اقوال الله اه عباره عن العهد القديم ككل لكن المقصود مش المقصود بيها الحفاظ على العهد القديم ككتب المقصود بيها الاشارات الى الوعود والعهود اللي ربنا اعطاها ومذكوره في العهد القديم من اولها لاخرها بحسب فهم بولس ويبقى الاستئمان على الوعود والعهود اللي موجوده في العهد القديم كله معناه ايه؟ معناه ان انتوا عليكم حاجات لازم تنفذوها ودي امانه المفروض ان انتوا تعملوها تمام ده المقصود طيب في النص اللي بعديه فماذا اذ كان قوم لم يكونوا امناء يعني هم ما حافظوش على الوعود والعهود اللي موجوده في العهد القديم وان هم مفروض عليهم حاجات لازم يلتزموا بيها وهم ما عملوش باي حاجه فبولس بيقول افلا افلعل عدم امانتهم يبطل امانه الله بمعنى هم تخلوا عن الطرف اللي ما بينهم وما بين الله في العهد ده معناه ان ربنا هيتخلى عن اللي هو مفروض يحققه اللي هو البركه والارض والخلاص فبولس بيقول حاشا فليكن الله صادقا وكل انسان كاذبا الفكره دي هي الفكره اللي هو قالها في اعمال الرسل وقيلت قبل كده كمان على لسان بطرس وغالبا هي فكره بولس ومرشوقه كده على لسان بطرس فكره اللي هي مراحم داوود الصادقه او فكره ان ده عهد غير مشروط فاكر الموضوع ده يا شيخ احمد اللي هو المفروض في البدايه خالص كان زي ما القران بيقول اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم ان انتوا تلتزموا ربنا هيحقق لكم ما التزمتوش ربنا هيذلكم ويشردكم ويعذبكم وهو ده اللي حاصل في العهد القديم وفي تاريخ بني اسرائيل لكن هم جم في مرحله وحبوا يقولوا ان لداوود تحديدا الموضوع بقى بيرمننت يعني ما ما يتمسحش ربنا مش هيرجع فيه غير مشروط مهما عملنا كشعب بني اسرائيل ومهما عصينا ومهما ما التزمناش برضو ربنا هيحقق لنا فدي الفكره اللي بولس عاوز يوصلها ان الوثنيين وحشين وولاد كلب وبيزنوا والشذوذ والبلاوي السوداء اللي بولس ذكرهم في اول الرساله وكمان اليهود زباله وربنا اداهم ناموس وبيسرقوا وبيزنوا وبيبهدلوا الدنيا زي ما قعد يهزق فيهم هنا فبعدين جاي بقى بيناقش فكره ان الموضوع اصلا المواثيق والعهود دي اصلا لبني اسرائيل في الاصل وبعد كده هو قاعد يحكي الحته بتاعت الختان في رساله غلطيا ان لما امن ابراهيم بالله فحسب له برا والقصه دي هو عاوز يربطها عاوز يقول ان دي نبوه ان خلاص ابراهيم اصبح ابا لامم كثيرين هو كان اسمه ابرام اب الامه واحده بعد كده حصل حاجة فبقى إبراهيم زادت عليها القيم اللي بتاعت الجامعة فبقى أب لأمم طب امتى بقى ابراهيم لما ن... لما امن ابراهيم بالله فحسب له برا فهو عاوز يقول دي كانها نبوه التبرير عن طريق الايمان وساعتها ما بقاش لبني اسرائيل بس بقى الامم كثيره اللي هم كمان للوثنيين فهو بولس عاوز يوصل الفكره دي طيب خلاص الوثنيين وحشين واليهود كمان مش ملتزمين والفضل بتاع اليهودي عن الوثني ان الموضوع ده اصلا كان له في الاول الكتب المقدسه والعهود طيب ربنا استأمنكم على الوعود والعهود دي وانتوا ما التزمتوش بيها هل ده معناه بقى شوف بولس بيجيبها ازاي كأن في عقد او ميثاق ما بين طرفين الطرف الاول شعب بني اسرائيل الطرف الثاني الاله اليهود الطرف الاول كسروا الشروط اللي في العهد ده معناه هو عاوز بيشبه الله بالإنسان ده معناه بقى ان ربنا هيكسر كمان العهد وهيعمل غلط هو ده اللي بولس عاوز يقول فقال لك حاشا مش عشان هم طلعوا كلاب وما التزموش بالعهود وانا بتعمد يعني لما اجيب سيره اليهود لساني بيطلق كده المهم يعني هو عشان بيقول اليهود كسروا المواثيق والعهود ده معناه ان ربنا هيطلع زيهم غير امين لا, لا. ربنا مش هيطلع كده ربنا هيلتزم بالعهد فهو اصلا مشكله بولس انه فاهم العهد غلط ليه فاهمه غلط اللي هو مش نظام ان انت عليك التزامات وانا عليا التزامات والموضوع مفصول لا ده الالتزامات الالهيه بحسب التعبير بتاع بولس او اللي هو يعني اللي المفروض ربنا يحققه ده مرتبط باللي بني اسرائيل هتعمله فهو اصلا عهد عقد مشروط انت تعمل كذا فانا هعمل كذا لكن مش نظام انت هتعمل وانا هعمل طب انت كسرت يبقى انا هكسر هو بولس عاوز يقول كده ان انت هتعمل البان شعب بني اسرائيل هيعمله والاله هيعمل على قدم المساواه فبني اسرائيل ما عملوش هل ربنا بقى مش هيعمل زيهم لا ربنا ملتزم دي الفكره انا عاوز اجيب بعض النصوص اللي بتوضح ان فكره العهد ده هي مشروطه على افعال بني اسرائيل تمام ثانيه واحده اقف تسجيل على بال ما افتح الملف واطلع ماشي هو في في ب- النص موجود في اعمال الرسل الاصحاح الثاني ده بيشير الى ال- الحته بتاعت آه، ابراهيم آه، اسف داوود عليه السلام المفروض في اعمال الرسل 32 هو بيقول فاذ كان نبيا اللي هو داوود يعني وعلم ان الله حلف له بقسم انه من ثمره صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه ده نص ما بيوضحش بقى الموضوع مشروط ولا مش مشروط انا هجيب النصين تاني واقراهم اللي هو احنا قلنا قصه الحلف دي موجوده في مقطعين آه، في العهد القديم مقطع بيوضح انه مشروط ومقطع تاني بيوضح انه غير مشروط فده انا قلت قبل كده هو يا اما في تناقض في الكتاب يا اما هما الاثنين كانوا بيقولوا ان هو غير آه، اسف ان هما الاثنين كانوا بيقولوا ان هو مشروط لكن في واحده منهم اتحرفت يعني ما علينا هبقى ارجع للنصوص دي بعدين بس آه، عاوز اطلع الكلام بتاع بولس بقى بولس في اعمال الرسل 13 ودي اهم وعظه آه، اتكلم فيها هو في الاول خالص في 13 23 بيقول من نسل هذا اللي هو داوود حسب الوعد اقام الله لاسرائيل مخلصا يسوع في الاخر خالص في العدد 32 ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لابائنا ان الله قد اكمل هذا لنا نحن اولادهم اذ اقام يسوع كما هو مكتوب ايضا في المزمور الثاني انت ابني انا اليوم ولدتك انه اقامه من الاموات غير عتيد ان يعود ايضا الى فساد فهكذا قال اني ساعطيكم مراحم داوود الصادقه حته مراحم داوود الصادقه العلماء لما المفروض ده اقتباس من اشعياء 55 3 المهم انه العلماء لما جم يفسروا النص ده وجدوا ان اصلا النص في اللغه العبريه فيه مشاكل كتير في الترجمه لكن هم في الاخر بيفهموا النص ان مراحم داوود الصادقه يعني ربنا هيرحمنا على اساس الوعود اللي اعطاها لداوود وهذه وعود صادقه يعني مش ه... م- م- يعني مش هتتكسر او غير مشروطه بمعنى اصح ان كده كده هتتحقق لكن الحوار كله بيرجع للقسم اللي الله اقسمه آه، لداوود القسم ده مذكور في مكانين صموئيل الثاني صموئيل الثاني سبعة 12 و 13 نقراهم كده من فان دايك بيقول متى كملت ايامك واضطجعت مع ابائك اقيم بعدك نسلك الذي يخرج من احشائك واثبت مملكته هو يبني بيتا لاسمي وانا اثبت كرسي مملكتي الى الابد انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا ان تعوج اؤدبه بقضيب الن- ب- بقضيب الناس وبضربات بني ادم ولكن رحمتي لا تنزع منه فيبقى دي ايه؟
يبقى عهد ابدي غير مشروط يعني هو بيقول ان حتى لو هو تعوج يعني ما مشيش مع- ورا الوصايا وادبه بقضيب الناس يعني البني ادمين الحكم يعني آه، هسلطوا عليه ويتضربوا ده معناه ان انا هخلي حكام يتسلطوا المقصود بقضيب او الصولجان اللي هو بيمسك في يد الملك فهو المقصود ان لما بني اسرائيل هيتعوج ومش هيتبع الوصايا ربنا هيسلط عليه الملوك بتوع ايه الحضارات اللي حواليهم يذلوهم وكده ولكن رحمتي لا تنزع منه يعني برضه ه- هطبق عليه الكلام ده و إيه إيه ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد دي النصوص اللي هم بيعتقدوا فيها ان هي ايه غير مشروطة مهما حصل كرسي داود هيفضل ثابت ورحمته رحمة الله لا تنزع منه وهكذا في بقى في المزمور في المزمور 132 11 بيقول ايه اقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه خلي بالك لا يرجع عنه دي المهم من ثمرة بطنك اجعل على كرسيك ان حفظ بنوك عهدي وشهادتي تمام فهو اه لا يرجع عنه بس هي في الاصل يعني معناها ان انتوا لو طبقتوا ربنا هينفذ مش لو انتوا طبقتوا ربنا يرجع في كلامه لكن هي اصلا مشروطه يعني ربنا هيقيم من ثمره بطنك اللي هي من ثمره بطنك اجعل على كرسيك ان حفظ بنوك عهدي وشهادتي التي اعلمهم اياها فبنوهم ايضا الى الابد يجلسون على كرسيك ان فبنوهم ايضا يعني لما ده يتحقق بنوهم بالتبعيه يعني هيجلسوا فهنا النصوص بتاع المزامير 132 11 و12 دي بتوضح ان القسم مشروط بطاعه بني اسرائيل لل- للوصايا والاحكام والكلام ده كله في صموئيل الثانية بيوضح ان هي غير مشروطة فده الفهم اللي تبناه بولس ان مهما بني اسرائيل عملوا برضو ربنا هينفذ وبيفهم قصة العهد ان ربنا هينفذ بني اسرائيل هيعمل طب بني اسرائيل ما عملش يبقى ربنا مش هيعمل لا ربنا مش هيطلع عدم آه، آه، مش هيطلع خائن زيهم للامانه لا هو بيعتقد في ده في نصوص تانية ده جاب لي الملف من الأول أيوة دلع نفسك وتعودت على التكييف أنت أشخاحه المهم هنا آه، التكوين أهو في التكوين آه، 18 من 17 ل 19 بيقول فقال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده إن أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به فهي مشروطة لازم هم يحفظوا ويعملوا وخلي بالك ان النص ده مهم في ايه انه بيجيب العهد والوعد من اول ابراهيم مش بيجيب لك بقى من خ- خط في النص لا ده جايب لك ان الموضوع من اول اللي هو البركه والارض والنسل و- وكده يعني اه ف- فده نص مهم جدا التكوين 18 بيقول ان آه آه آه ان هو لاني عر- ع- عرفته لكي يوصي بنيه وبيت آه بنيه وبيته من بعدي ان يحفظوا طريق الرب لكي ياتي الرب لابراهيم بما تكلم فهي مشروطه هنا طيب المفروض كان كام يا باشمهندس؟ 100 وكام؟
المزمور 132 11 دول الاثنين مشروطين اه في نصوص تانية كتير في هنا في التكوين 22 15 18 بيقول ونادى ملاك الرب آه، ابراهيم ثانية من السماء وقال بذاتي اقسمت يقول الرب اني من اجل انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء إلى آخر النص فهنا بيوضح إن الكلام ده اتحقق ليه لما هو عمل ونفذ الوصايا ودي نقطة مهمة اللي هو حوار إن فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا المقصود بالنص ده ان دي تعتبر حسنه في حق ابراهيم انه صدق او امن بصدق نبوه الله ان ربنا قال له ده هيحصل امن ان ده هيحصل فدي بر بالنسبة له يعني عمل صالح هو عمله غير ناس تانيين ما بيصدقوش بالنبوات الإلهية لكن البركة والوعود والعهود بدأت تتحقق إمتى؟ بالأعمال مش بالإيمان ودي نقطة مهمة برضو بيخالف فيها بولس طيب في برضو في التكوين 26 من واحد لستة المهم وظهر له الرب وقال هنا نقراه من الاول وكان في الارض جوع غير الجوع الاول الذي كان في ايام ابراهيم فذهب اسحاق الى ابي مالك ملك الفلسطينيين الى جرار وظهر له الرب وقال لا تنزل الى مصر اسكن في الارض التي اقول لك تغرب في هذه الارض فاكون معك واباركك لاني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك وأكثر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما حفظ لي أوامري وفرائضي وشرائعي علشان حفظ وعمل فربنا هيحقق له البركه طيب في كمان إيه لا واخرجكم من تحت ادخلكم ماشي في في الخروج دي بقى احنا قلنا في مع ابراهيم وفي مع موسى وفي مع داوود عليهم السلام الخروج 19 3 ل 6 دي مع موسى عشان تعرف ان في كل الطرق هي مشروطه طول عمرها مشروطه واما موسى فصعد الى الله ده في الخروج 19 من 3 ل 6 فناداه الرب من الجبل هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني اسرائيل انتم رايتم ما صنعت بالمصريين وانا حملتكم على اجنحه النسور وجئت بكم الي فالان ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصه من بين جميع الشعوب فان لي كل الارض وانتم تكونون لي مملكه كهنه وامه مقدسه هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني اسرائيل فهي برضو مشروطه ان سمعتم تكونون لي خاصه في النص اللي بعديها في اللاويين 26 من 3 ل 12 إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها أعطي مطركم في حينه اللي هو يعني إن لما تطيعوا ربنا ربنا هيرزقكم ويثمر لكم الأرض و- وهكذا في الآخر خالص بيقول وألتفت إليكم وأثمركم واكثركم وافي ميثاقي معكم فهي الاثنين اذا سلكتم افي ميثاقي معكم يعني انت لو قريت دي كلها بركات بركات في اخر البركات كلها واعظمها ان افي في بميثاقي معكم تمام فهي برضو مشروطه هنا ب- في نصوص تانية كتير بس انا يعني مش عاوز اقراها كلها دي في دي في ارميا ما علينا في نص مهم اللي هي اخر آه، اخر حاجه في العهد القديم خالص اللي هي آه، ملاخي أربعة أربعة اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حريب على كل إسرائيل الفرائض والأحكام ها أنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن فخلي بالك حتة تذكروا شريعة موسى عبدي دي مرتبطة لو انتوا يعني التزموا بيها وما تسيبوهاش لو ما التزمتوش ايه اللي هيحصل لقال هاتي واضرب الارض بلعن يعني انت تقدر تقول الخلاصه ان كل العهد القديم من بدايته والى نهايته اوامر بالالتزام بالشرائع والفرائض والوصايا هتلتزموا ربنا هيعمل لكم المواثيق والعهود والبركات وكل حاجة جميلة في الدنيا مش هتلتزموا ربنا هيذلكم ويشتتكم ويعذبكم واللعنات ويسلط عليكم الناس وهكذا الكلام ده حتى المسيح في العهد الجديد ما خرجش عن الفكرة دي ما تفهمش انت يعني ايه اللي خلى بولس شذ في الموضوع ده في الحته بتاعت آه، آه، انا مش فاكر انهي نص
يعني ده الأول كل الوصايا اه في نص آه، بس انا عاوز افتكره بس لا مش دي ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ لا عاوز بس اطلع نص ثانية واحدة هو النص اللي انا اقصده ان العهد القديم كله من اوله لاخره بيتكلم عن الالتزام بالوصايا والشرائع والنواميس وكده هنا برضو في انجيل متى 22 من 35 ل 40 وساله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه يا معلم أية وصية هي العظمى في الناموس فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك هذه هي الوصية الأولى والعظمى والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كل والأنبياء اللي هو فكرة آه، حفظ الوصايا دي وان الوصايا كلها متعلقه بتحب الرب الهك وتحب قريبك كنفسك العهد القديم كله بيتكلم في الموضوع ده والنصوص ال- بقى يعني باقي النصوص اللي هي بدايتها آه، آه، اي وصيه هي اول الكل آه، يا معلم اي وصيه هي العظمى يا معلم ماذا اعمل لارث الحياه الابديه ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل كل النصوص دي بتوضح ان ال- ان البر كله ودخول الملكوت وان انت تنول الحياه الابديه عن طريق الالتزام بالوصايا والتزام بالناموس وهكذا. طيب انا هرجع بقى ل- لكلام بولس فهي اول نقطه دي نقطه مهمه احنا قلنا احنا هنفهم اقوال الله دي على انها الوصايا والعهود اللي متنطوره في العهد القديم كله واستؤمنوا معناها ان هم يلتزموا بيها فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء يعني ما التزموش بالعهود اللي عليهم افلعل عدم امانتهم يبطل امانه الله حاشا بل ليكن الله صادقا وكل انسان كاذبا بمعنى ان هم ما التزموش لكن ربنا هيفضل ملتزم الفكره دي مضروبه ازاي ان اصلا الموضوع مشروط ربنا مش هيعمل حاجه غير لما بني اسرائيل هم اللي يأدوا الجزء الخاص بيهم في العهد والميثاق طيب ال- النص اللي بعد كده هو بيقتبس نص بيقول ايه كما هو مكتوب لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت المفروض النص ده مقتبس من المزمور 51 4 تعالوا ما نبص كده على المزمور 51 4 عشان دايما اقتباسات بولس فيها مصايب 51 4 النص في الفان دايك هو إيه، ص- صنعت لكي تتبرر في اقوالك ال- اللي هي لكي تتبرر في اقوالك وتزكو في قضائك هنا المفروض النص بتاع بولس بيقول لكي تتبرر في كلامك ماشي لكي تتبرر في اقوالك دي الجزء الاولاني مظبوط لكن تزكو في قضائك دي إيه، بولس ما خدش بحسب النص العبري هو خد بحسب الترجمه السبعينيه اللي هي بتقول and mightest overcome when thou art judged يعني تغلب overcome يعني تتخطى او تغلب لما لما تحكم فهو بولس خد بحسب ال- الترجمه السبعينيه بس في نقطه مهمه هو بولس بدا يدخل في حته إيه والموضوع ده خد مني وقت على بال ما افهمه هو عاوز يقول ربنا ما بينه وما بين شعب بني اسرائيل مواثيق وعهود ربنا كده كده هينفذ الطرف اللي عليه حتى لو بني اسرائيل نقضوا العهد فهو عاوز يقول ان لو بني اسرائيل نقضوا بقوا غير امناء ربنا كده هيبقى غير امين زيهم لا ل- و- لانه مكتوب عن ربنا لكي تتبرر في كلامك يعني اي كلام يقوله بيحصل وكده وتغلب متى حكمت يعني لما تقول حاجه بتغلب فيها وبتنفذها ده مقصد بولس هو بيبتدي بقى يدخل في حته طيب ما دام احنا كده كده ربنا هيحقق المواعيد والعهود طب ما نفسد في الدنيا ونخربها ما دام كده كده يعني هننال البركه وننال العهد فهو بيقول ولكن ان كان اثمنا يبين بر الله فماذا نقول ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم يعني هو على فكرة الفقرة دي المقطع ده كله من أول خمسة لغاية إيه تسعة بالنص بتاع تسعة ده الفقرة دي بولس كأن منهجه ده في ناس ردت عليه أو ضلت في تطبيقها للمنهج ده بمعنى ان بولس بيقول احنا كده كده ربنا هيباركنا ففي ناس فهمت طيب يبقى احنا ليه نطيع ربنا في الاساس ما نعصي ربنا ونخرب الدنيا في ناس فهمت من منهج بولس وهو ده منهجه فعلا ان احنا اسمنا بيبين بر الله وعدله او امانته بمعنى ايه ان احنا لو كنا ملتزمين ربنا المفروض كده كده هيلتزم لكن احنا لما ما التزمناش بان بحسب فهم بولس مدى عظمة ربنا ومدى عدله انه ما نقضش زينا ده فضل ملتزم ده هو ده فهم بولس اللي هو بيو- بيوضحه ولكن ان كان اثمنا يبين بر الله فماذا نقول فماذا نقول دي بقى بيبتدي يسرد يا اما اعتراضات ناس عليه هو بيتبناها وبيرد عليها او ناس جم يطبقوا فكره ده بالطريقه اللي هو بيشرحها اللي هو ناس قالت اذا كان منهج بولس بيقول احنا اسمنا بيبين بر الله وعدله وامانته طب ما بقى نخرب علشان يبان بر الله اكتر ونفسد علشان ننال البر ده اسرع يعني هو فاهم ان كل ما يخرب اكتر كل ما ربنا هيبان بره وعدله اكتر فانا اخرب اكتر فالموضوع يجي اسرع فاهم ازاي هو فاهم كده فبولس هو بيقول اه ان ان كان اثمنا يبين بر الله فماذا نقول ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم يعني ايه يعني المفروض ما دام الموضوع كان اصلا كده ان بني اسرائيل الموضوع بالنسبه لهم كان مشروط فهم لما عصوا ربنا ايه اللي حصل ربنا ذلهم وشردهم وهكذا بحسب نظريه بولس المفروض ده ما يحصلش تمام فلما هو قال نظريته واضح ان في ناس طلعت قالت له طب ما دام الموضوع كده ان احنا مهما خربنا برضه ربنا هيكون ملتزم يبقى ليه ربنا غضبه ظاهر علينا هو كده بيظلمنا ده المقصد إن فاهم يا مولانا الم- يعني احنا لما ننقض العهد ونخرب الدنيا برضه ربنا هيبقى ملتزم بالامانه دي بحسب فهم بولس طب هو ليه ربنا غضبان علينا وليه غضب الله معلن من السماء اللي هو قاعد يتكلم عنه في بدايه روميا دي بولس المهم هو ما ردش على الحته دي هيرد عليها بعد شويه لكن علشان نفهم الموضوع واحده واحده بولس بيستدل بده يعني هو وضع قاعده وبعدين هيفهمها بقى ليه غضب ربنا معلن رغم انه كده كده ملتزم بالامانه معانا قال لك علشان بقى الخطيه الاصليه وان احنا كلنا وارثين الخطيه وان احنا كلنا مكتوب علينا الموت فهو ده الغضب المعلن لكن الموضوع ملوش دعوه بالمواعيد بال- بالمواعيد وال- وال- والعهود والمواثيق دي فكره بولس في القضيه ان احنا كده كده التزمنا ربنا يحقق ما التزمناش ربنا هيحقق طب يبقى ليه ربنا يغضب علينا ربنا يغضب علينا علشان احنا وارثين الخطيه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد وال- والفكره دي ان احنا كلنا خطاه وكلنا اشرار وكلنا وحشين والخليقه ال- اللي ربنا خلق عليها ادم فسدت فبقت وحشه فمحتاجين للتبرير والمصالحه وهو ده بقى علشان الفساد اللي احنا فيه من الاصل ده ربنا غضبان علينا من ايام خطيه ادم ده اللي بولس عاوز يوصله في الفكره دي فهو هنا بيقول طب سؤال هو دلوقتي بيتكلم على ان المسيح جه ويترفع ولا لسه في الغضب ده؟
هو لسه هيجيبها بعدين بقى ما عشان الغضب ده يتشال عننا هيبتدي يتكلم التبرير بالايمان بالمسيح يعني هو ماشي واحده واحده قال لك عاوز يقول غضب الله معلن من السماء كلنا واقع علينا غضب الله طب علشان إيه إيه إيه خ- غضب الله دي على اليوناني او الوثني واليهودي وشرح ليه على الوثني وشرح ليه على اليهودي وبعدين شرح موضوع ال ال الامانه وبيقول كده كده ربنا هيطبقها طيب ليه بقى ربنا غاضب علينا علشان حتة الخطية الأصلية دي المهم امشي معاه واحدة واحدة هو بيقول ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم أتكلم بحسب الإنسان أتكلم بحسب الإنسان دي يا إما تفسيرها يعني دي فلسفة بشرية أنا بطرح فكر إنساني أنا مش بقول إن ده الصح ده واحد إنسان بيطرح الفكر ده ده المقصود يعني فبيقول ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم حاشا فكيف يدين الله العالم إذ ذاك يعني احنا ما عملناش حاجة تستاهل غضب ربنا وربنا غاضب علينا يبقى ده ظلم يبقى ربنا مش هيقدر يديننا طيب فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ خلي بالك عشان الموضوع ده لازم يتفهم بالترتيب ده هو هو بيقول خلاص ربنا كده كده هيطبق العهد حتى لو احنا عصينا طيب ما دام احنا كده مش غلطانين وربنا كده كده اه، هينفذ يبقى ليه غضبه يظهر علينا طيب الفكرة بقى ان احنا هو كده ربنا بيظلمنا لو انا عملت اثام وانا المفروض كده كده ربنا هيحقق العهد يبقى كده ربنا بيظلمنا قال لك لا ما ينفعش ربنا ما بيظلمش فكيف يدين الله العالم اذ ذاك يعني اكيد انت عملت حاجه او في حاجه بتخليك مستحق للغضب ده والا ازاي ربنا هيدينك المفروض النص اللي بعديه ده هو فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده اللي هي أنا هو المفروض بولس ما بيقولش الكلام ده عن نفسه هو بيقتبس فكرة وبعدين مفروض هيرد عليها أو يبين خطأها فهو بيقول لو أنا عملت معاصي وآثام وده أدى إلى إن صدق الله يبان ايه ال ايه ال آه آه آه فان كان صدق الله قد ازداد ايه المقصود بصدق الله آه صدق العهود فهو بيتكلم في الفكره دي ان انا بكذب وبعمل حاجات وحشه وما بلتزمش ومش امين ومش صادق ده بين لي اكتر صدق الله وده مجد الله اكتر لان احنا عرفنا عظمته ده بحسب فه- فكر بولس فاحنا كده فهمنا عظمته وهكذا من كذبي طب اذا كان انا اعمالي الوحشه هو على فكره خلي بالك هو بيرفض الفكره دي فكيف يدين الله العالم ازاي هو بيقول طب اذا كنت انا بعمل حاجه وحشه ازاي بقى الحاجه الوحشه دي لحاجه خير يعني الوحش ده ادى لحاجه خير يبقى ازاي بقى انا ادان كخاطئ ما ينفعش ربنا يديني انا عملت حاجه حلوه اما آه، اما كما يفترى علينا كما يزعم قوم اننا نقول لت... لنفعل آه، لنفعل السيئات لكي تاتي الخيرات فدي ال- دي الفكره اللي اللي بولس بيرد عليها والمفروض هو بيرفضها الذين دينونتهم عادله يعني ربنا هيدينهم على الفكر ده والفكر ده غلط ان ربنا ما بيشجعش ان انت تعمل حاجات غلط رغم ان ده بيبين صدق الله وامانته على فكره ال- ال- الاسلوب اللي كاتب بيه بولس اسلوب سيء جدا ويعني انا جيت علشان خاطر افهم النص ده انا عارف من بداية ولكن إن كان إثمنا يبين بر الله فماذا نقول من أول أتكلم بحسب الإنسان دي يعني بولس بيقتبس آراء ناس هو المفروض بيطرح على هيئة سؤال ويقوم رادد عليها لكن كأن رده ضعيف فحصل اختلاط عند الناس ان كان هو بولس فعلا اللي كان بيعمل الكلام ده رغم ان المفروض هو لا ما كانش هو راضي بالكلام ده ده كان بيرد على الافكار الوحشه دي ما علينا هو الم- المفروض المفروض في الاخر وانا عارف ان على فكره يعني العيب مش فيا ان انا مش عارف اوصل المعلومه هو كلام بولس اللي رخم وصعب وهو ما اختارش اسلوب اسهل من كده عشان يوضح فكرته هو فكرته بتقول ان مهما اخطأنا ربنا هيحقق ففي ناس طلعت بالفكرة دي يبقى ليه بقى ربنا غضبان علينا وكده ربنا ظالمنا فهو بيقول لا ده ربنا مش ظالمنا لان انت هتدان بافعالك الوحشه دي ولو انت كنت بتكذب ويزداد مجدك ودي حاجه حلوه يبقى ازاي ربنا هيدينك كخاطي لا ده انت إيه، زي ما هو بيقول إيه، الذين دينونتهم عادله يعني ربنا هيدينهم ودينونتهم عادله بغض النظر انا مش ه- مش هحاول اشرح اكتر من كده في المقطع ده لكن ال- السؤال بتاع ر- النص رقم سبعة فانه ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا ادان انا بعد كخاطئ ده بولس بي بيضرب مثال على حته لعل الذي يجلب الغضب ظالم ودينونة الله والفكرة دي ان لا انا اللي هيعمل حاجة وحشة ربنا هيدينه عليها
ممكن يكون مش هو قصده يا باشمهندس هنا بتاعي. اما كما يفترى علينا وكما يزعمون وكما يزعم قوم اننا نقول لنفعل السيئات لكي تاتي الخيرات هو بيقول مثلا اللي بعدها بقى جزاهم ان هم فعلوا السيئات وفعلوا الحاجات اللي مش كويسه ديت جنونتهم عادله يعني هم استحقوا العقاب هو كون اللي هو خالف وكون اللي هو عامل حاجات مش كويسه هو استحق العقاب بكده
قول تاني يا شيخ احمد هو مش بيقول نفعل السيئات لكي تاتي الخيرات اه هو بيقول احنا الذين دينونتهم عادله اه هم كده فعلوا السيئات وخربوا وعملوا وبوظوا عشان هم قالوا مثلا ايه ده احنا بنعمل كده عشان ايه رحمه الله تزيد علينا او البركه تزيد علينا او كده هو فعلهم الحاجات اللي مش كويسه دي اصلا استحقوا العقاب كونهم مخالفين امر الله عز وجل
ماشي ما هو دي الف- م- ايوه الكلام ده مظبوط ان اللي يعمل وحش ده ربنا هيدينه وده ضد الناموس والافلام اللي هو قاعد يحكيها فوق دي لكن هو بيرد على فكره ان بيحاول يشيل الشبهه المتعلقه بكده كده ربنا متعلق آه، كده كده ربنا إيه، هينفذ العهد وفكرة ان لما احنا نقضنا وربنا ما زال هينفذ فنقضنا ده هو بين مدى عظمة الله فهو بقى من الحتة دي بيحاول يرد على افكار الناس اللي قالوا بعد كده طيب ما احنا كده بقى ننيل الدنيا وده هيبين مجد ربنا اكتر وفكره ان طيب ما دام المصايب اللي احنا بنعملها دي بتبين عظمه ربنا ليه ربنا غضبان علينا يبقى ده ظلم فالمفروض بخيابه تعبير بولس هو بيحاول يرد على الشبهه دي في النصوص ال- الصعبه اللي هو او بالاسلوب اللي هو يعني بي بي بيتقمص شخصيه المخالف ويطرح ال- حججه على لسانه والمفروض انه بيحاول يرد عليها لكن هو ردوده ضعيفه جدا انا من الاخر ما ب التعبير اللي هو بيقول يعني ما بلومش المسلمين اللي يظنوا ان ده فعلا كان منهج بولس اللي هو كان يكذب علشان يزيد مجد ربنا رغم ان ده مفروض مش منهجه لكن هو حاول يرد على الفكر ده ما قدرش يوضحه فلبست فيه ال- ال- القضيه عارف انت ان في بعض العلماء كانوا بيعيبوا على بعض الكتاب المسلمين اللي بيردوا على شبهات ان هم بيقتبسوا الشبهه ويشرحوها وبعدين لما يجوا يردوا عليها بيكون ردهم ضعيف فكانهم هم بي- بيثبت الشبهه وبينشرها غالبا هو ده اللي عمله بولس ه- هنا لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات دي فكرة ان مدام احنا لما نقضنا وده فعل وحش ده زاد مجد ربنا و- وظهر اكتر يبقى احنا نخرب اكتر ومجد ربنا يزيد اكتر وبركاته تهل علينا اكتر ده الفكر اللي طلع بعد الفكر اللي قاله بولس يعني طيب المهم الذين دينونتهم عادله فماذا اذا انحن افضل يعني خلي بالك من اول رقم تسعة دي هو خلاص خلص الفيلم الهندي بتاعه سواء بقى الشبهه زالت ولا او لم تزل هو وقف الكلام في الحته دي لغايه هنا هو عاوز يقول ان الغضب معلن على اليهود على اليونانيين وربنا كده كده ملتزم بوعده وحاول يرد على الحته طيب احنا نخرب والمفروض لا احنا ما ن- ما نعملش كده فهو في الاخر خالص ما دام غضب الله معلن علينا اليهود وعلى الوثنيين يبقى ايه الفرق ما بيننا وما بينهم فماذا اذا انحن افضل كلا البتة لاننا قد شكونا ان اليهود واليونانيين اجمعين تحت الخطيه يعني احنا كلنا تحت غضب ربنا وكلنا وحشين وكلنا غضب الله معلن علينا سواء وثنيين او سواء يهود ال- الاقتباس اللي جاي ده هو كما هو مكتوب من اول عشرة لغاية 18 ده المفروض اقتباس كامل يعني كل دي اقتباسات من العهد القديم هقراها مرة واحدة في الاول كما هو مكتوب انه ليس بار ولا واحد ليس من يفهم ليس من يطلب الله الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد حنجرتهم قبر مفتوح بألسنتهم قد مكروا سم الأصلال تحت شفاههم وفمهم مملوء لعنة ومرارة أرجلهم سريعة إلى سفك الدم في طرقهم اغتصاب وسحق وطريق السلام لم يعرفوه ليس خوف الله قدام عيونهم ده المفروض ايه كل ده اقتباس من العهد القديم الفقرة دي كلها ليس لها مثيل وليس لها شبيه في العهد القديم ودي بقى ما اسمهاش بقى اقتباس مركب ده اقتباس مبني كده يعني هو جايب من حوالي عشر أماكن مختلفة من العهد القديم وظبط منهم الاقتباس ده شوية كان بحسب النص العبري وشوية كان بحسب النص السبعيني وشوية ملوش مقابل لا في السبعيني ولا في اليوناني ما نعرفش بولس جابها منين تمام بعض العلماء بيقولوا الرسالة دي المفروض بولس املاها على مين ترتيوس ده ولا مش عارف ترتليوس ولا اسمه ايه اللي هو اسمه مكتوب في اخر رساله خالص يسل انا ترتيوس كاتب هذه الرساله اسلم عليكم فالمفروض هذه الرساله كتبت املاء العلماء قالوا خلي بالك احنا هن... احنا هنشوف حالا الاقتباسات دي ماخوذه من انهي اماكن في العهد القديم اماكن متفرقه ال- اللي هي إيه، بعضها من المزامير ومن سفر الجامعه ومن اشعياء ومن الامثال شوف من كام سفر جمع منها الاقتباس ده هو العلماء قالوا مستحيل ان بولس يكون وقت ما هو كان بيملي الرساله على ترتيوس الاقتباسات دي جت في دماغه بالشكل ده اوتوماتيك يعني ايه يعني الاقتباس ده كبير متجمع من مصادر كتير مستحيل يكون جمعهم بالشكل ده بداهة كده او قدرا وهو بيملي ده كان اقتباس معد سلفا من قبل كده العلماء بقى بيجوا يتكلموا في حتة طيب الاقتباس ده معد سلفا هل بولس هو اللي أعده ولا بولس اقتبسه من حد ولو بولس اقتبسه من حد يبقى هل ده معناه ان كان في حد قبل بولس بيعلم بالفكر ده وبولس تلميذه العلماء ما بيقدروش يجاوبوا على الاسئله دي لكن هم عارفين ان الاقتباسات دي معده سلفا مش بولس طلع بيها كده وهو بيملي من دماغه هو يا اما كان مظبط الاقتباس ده بالشكل ده قبل كده يا اما حد مظبط الاقتباس ده قبل كده وبولس اقتبسها منه في بعض العلماء قالوا ان دي ممكن تكون لتورجيا قديمه زي الذي اذ كان في صوره الله لم يحسب نفسه خلسا ان يكون معادلا لله حاجه الكنيسه الاولى كانت بتتعبد بيها من ضمن التراث المسيحي المبكر اللي هو المفروض افكار بولس اصلا وبولس اقتبسها لترجع يعني إيه، إيه، عمل جماعي في الكنيسه ي- ترتي ترنيمه ترتيله حاجه بيقولوها يعني بيتغنوا بيها لكن انا اعتقد ان لا هو بولس هو اللي مظبطها من قبل كده يعني هو مش متعلمها من حد هو بولس هو اللي مظبطها لو نيجي نبص على الاقتباسات بص كده في الجدول ده احسن اسهل اول ثلاث نصوص 10 و11 و12 انه ليس بار ولا واحد خلي بالك اهي أن انه ليس بار ولا واحد دي بالاصفر دي المفروض متاخده المزامير مزامير الجامعه اول فقره المزامير 14 من واحد لثلاثة بيقول ايه لامام المغنيين لداوود قال الجاهل في قلبه خلي بالك دي مهمه ليس اله فسدوا ورجسوا بافعالهم ليس من يعمل صلاحا فهنا ليس من يعمل صلاحا انه ليس بار ولا واحد ليس من يفهم ليس من يطلب الج- آه، الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا هي دي ليس من يعمل صلاحا خلينا الغي اللي فوق دي طيب ليس من يعمل صلاحا ليس من يعمل صلاحا الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله فهنا بيقول ليس من يطلب الله رغم ان هنا إيه، البتاع استفهامي هنا برضو ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد دي في اخرها ليس من يعمل صلاحا الكل قد زاغوا وفسدوا دي نخليها بالاخضر وهنا الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد طيب الجزء الاولاني دي انه ليس بر ولا واحد ليس من يفهم ليس من يطلب الله دي مش موجوده هنا من عجائب ال- الكتاب المقدس ان المزمور 14 copy paste المزمور 53 ما تفهمش ازاي ودي انا لاحظتها قريب يعني بص كده لامام المغنيين على العود هنا ما فيش على العود مش مشكله قصيده لداوود برضو هنا لداوود قال الجاهل في قلبه ليس إله فسدوا ورجسوا رجاسة هنا فسدوا ورجسوا بأفعالهم ما علينا ليس من يعمل صلاحا ليس من يعمل صلاحا الرب من السماء أشرف على بني البشر هنا بيقول إيه الله من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله فهنا على طول دخل إيه إيه نط الحتة دي لا لا حتى الرب من السماء اشرف هل من فهم طالب الله كلهم قد ارتدوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا يعني هو تقريبا نفس المزمور بالظبط ما علينا طيب اللي بعديه الجامعه 27 لانه لا انسان صديق في الارض يعمل صلاح ولا يخطئ خلي بالك هنا النص بيقول ايه يعمل صلاحا ولا يخطئ يعني ايه يعمل صلاحا ولا يخطئ يعني هو بيعمل صلاح بس في نفس الوقت بيخطئ يعني هو عاوز يقول ان مفيش انسان ما بيخطئش لكن هو ما قالش ان مفيش انسان بيعمل خير خالص يعني فاهم الموضوع يا مولانا وهنا نعمل صلاح ولا يخطئ وهنا كان فقط
لا هو بيقول هنا الم... تعالى طب نبص على الجماعة 27 في الترجمات التانية عشان تفهم المقصود بيها ايه دي كده.
27
هنا بيقول ليس من صديق على وجه الارض يصنع خيرا ولا يخطئ هنا يعمل الخير ويسلم من الخطا ده المقصود يصنع الخير من دون ان يخطا ده المقصود يعني هو ما بينفيش ان هو ما بيعملش خير. بيعمل بس بيخطا برضه فهنا المهم ان ايه ما من بار فبولس راح ظبطها خلاها ازاي ليس هو.
ليس بار مفيش بح فدي تدليسه من بولس هنا بس في نقطه مهمه عشان خاطر تفهم النص ده هل النص ده تعليق على كل البني ادمين ولا للبهايم اللي بيقولوا ليس اله غالبا لان انت لو قريت قال الجاهل في قلبه ليس اله فسدوا ورجسوا بافعالهم يعني اللي هو بيقول اللي ما بيقولوش ان الكون ملوش اله ماشيين بيفسدوا في الكون وبيعملوا يعني حاسين مفيش قاضي هيحكمهم مفيش حساب بعد كده فبيعملوا ايه اللي بيقول ليس اله بيفسد في الدنيا وبيخربها الكل قد زاغوا مع معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا إيه، ليس ولا واحد عاوز بس نفتح المزمور 14 نقراه كله هو في الاخر بيقول ايه الكل قد زاغوا الم يعلم كل فاعل الاثم الذين ياكلون شعبي كما ياكلون الخبز والرب لم يدعو هناك خافوا خوفا لان الله في الجيل البار راى المسكين ناقضتهم لان الرب ملجاه ليس من صهيون خلاص عند الرب المهم ان هو بيتكلم على الناس الوحشين اللي ما بيؤمنوش باله دول فسدوا وزاغوا ومنيلين الدنيا وما عملوش صلاح خالص فدول بيعملوا ايه ياكلون شعبي الحلوين الكويسين تمام فده ال- يعني ال- النص بتاع المزمور ده ما بيتكلمش ان كل الناس بيزيغوا ويفسدوا ومحدش بيعمل صلاح لا ده بيتكلم على الناس اللي بيقولوا ليس اله اللي بيعملوا الوحش ده في الشعب الحلو شعب الله اللي يعرف ربنا الجيل البار تمام طيب النص بتاع ال النص بتاع الجامعة يعمل صلاحا ولا لأنه لا إنسان صديق عاوز بس أشوف لو النص بتاع الجامعة دي يمكن يكون آه، الترجمة السبعينية ولا حاجة بتقول زي ما بولس قال عشان ما نظلموش يبقى هو بس التحريف من ال من السبعينية من العبر للسبعينية برينتون بيقول ايه For there is not a righteous man on the earth يبقى هو الترجمة السبعينية هي اللي بتقول كده For there is not a righteous man in the earth مفيش رجل righteous يعني بار آه، على الأرض Who will do good and not sin لا هو النص كامل هو بولس اقتطع من السبعينية يعني الترجمة السبعينية بيقول مفيش لا يوجد بار على وجه الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ فاهم ازاي يعني كل الابرار اللي على وجه الارض بيخطئوا مع اعمالهم الصالحه فهو راح اقتبس الجزء الاولاني ليس بار طيب هو بي على حسب ما هو مظبوط على انهي درجه حراره هو المفروض لما بيوصل لدرجه ال... هو بعدين اصلا انا نفسي افهم ماشي ما هو علشان مظبوط غلط اصلا كده انت هيشتغل ثلاجه يا شيخ احمد ما تقلقش انا ما اعرفش مين اللي بيلعب في الريموت ما علينا طيب يبقى ده الجزء الاولاني الجزء اللي بعديه حنجرتهم قبر مفتوح بالسنتهم قد مكروا فمهم مملوء ارجلهم سريعه ليس خوف الله قدام عيونهم كل النصوص اللي في الباقيين ما فيهوش فكره ان كل الناس خطاه وحشين يعني هو الاساس في الفكره اللي بيبنيها بولس الثلاث نصوص اللي في الاول ايه اه النصوص الباقيه برضو فيهم نفس المشكله هو بيقتبسها من كذا حته يعني حنجرتهم قبر مفتوح دي ما إيه جوفهم هو ده غالبا هو إيه إيه حلقهم قبر م... اه اسف هنا حلقهم قبر مفتوح دي من المزامير خمسة تسعة بألسنتهم قد مكروا إيه دي مش موجودة ألسنتهم صقلوها دي ممكن يكون تبع الترجمة السبعينية سم الأصلال تحت شفاههم دي إيه سنوا ألسنتهم كحية حمت الأفعون تحت شفاههم مظبط يعني في نص واحد واخد من نصين ما لهمش علاقة ببعض مزمور 5 9 و 140 3 وفمهم فمهم مملوءة لا لا ما هو ده دليل على ان الاقتباس ده متظبط من قبل كده يعني مستحيل يكون ظبط كل التظابيط دي وشويه من العبري وشويه من السبعيني و و و كل ده عمله وهو بيملل ترتيوس ازاي اصلا هو بيوصل لفكره يا باشمهندس مخالفه اصلا لل- لل- للسياق اللي هو منقطع منه الكلام
ما هو متظبط اقتباس متظبط فمهم مملوءة لعنة ومرارة دي بحسب الترجمة السبعينية للمزامير عشرة سبعة فمه مملوءة لعنة وغشا التانية لعنة السبعينية بتقول لعنة ومرارة أرجلهم سريعة إلى سفك الدم دي متظبطة في إشعياء بس مش عارف دي بقى تبع الس- السبعينية ولا لا هي أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم في طرقهم اغتصاب وسحق في طرقهم اغتصاب وسحق وطريق السلام لم يعرفوه طريق السلام لم يعرفوه تمام يبقى ده الاقتباسين مت- متاخدين من اشعياء 59 7 8 في الامثال 1 16 برضه لان ارجلهم تجري الى الشر وتسرع الى سفك الدم ليس خوف الله قدام عيونهم دي آه، آه، في داخل قلبي ادى ليس خوف الله امام عيني المهم ان هو قعد يظبط كل الحوارات دي طيب انا هقف عند النص ده يا شيخ احمد النهارده عشان انا بقيه النصوص انا ما لحقتش احضر عنها كويس بس الخلاصه الفكره بتاعت بولس في اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله كده كده ربنا هيلتزم الكلام ده منافي لنصوص العهد القديم الاقتباس اللي هو ظبطه اهم حاجه فيه اول ثلاث نصوص ودول واخدهم مقتطعهم من السياق بتاع المزمور وان دي مش قاعده عامه لكل الناس دول الناس الوحشين اللي بيقولوا ليس اله اللي هم علشان بيقولوا ليس اله زاغوا وفسدوا وما عملوش صلاح وليس ولا واحد والكلام ده كله تمام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك